قامتي إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي كما تعودنا بندعو المرضى المسلمين بندعو الوالدي الحاج محمد عبد العاطي الحاج سعاد عفر دكتور سامر يوسف الاستاذ هاني صلاح غريب الاستاذ ياسر الهواري السيد المصري الاستاذ ايهاب وامير الطهري آه، طفلتنا الغاليه ربنا يحفظها طفله براءه الحاجة خيرات أمنا الغالية الأستاذ محمد عادل عبد الوهاب أيمن أبو طالب آه، الشيخ حازم أبو إسماعيل الطفل مروان عصام عباس سعيد عبد الفتاح صقر والدة وحماة الدكتور محسن المسيري الحاجة كوكب حسين آه، والدة الأستاذة ميرفت عبد اللطيف وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وبندعو طبعا لوالد ووالدة الأستاذ هشام النجار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وندعو الموتى المسلمين بندعو لوالدتي والحاجة سيدة متولي شاهين حاجة نجوى منير أستاذ مرزوق علي صقر الحاجة فردوس والحاجة محمد عبد الله وجميع موتى المسلمين أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران برحمتك يا عزيز يا غفار اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم آمين آه، كما تعودنا آه، الدروس كلها إن شاء الله من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة الحقيقة عايزين نعمل استفتاء النهاردة استفتاء مهم جدا ناس كتير الحقيقة اتصلت وبعت رسائل بتطلب الحلقة اللي احنا صورناها من القبر فاستفتاء الحلقة هذا الأسبوع إن شاء الله اللي يحب إن احنا نعيد الحلقة دي إن شاء الله يبعت يقول آه واللي مش عايز يعيدها يقول آه لا أو ما يقولش خالص يعني ربنا يجمعنا وياك على الخير يا رب العالمين تعالوا نبدأ في لقائنا النهاردة ونكمل أسباب عذاب ونعيم القبر وبعدين نختم إن شاء الله في الحلقة القادمة عن أسباب النجاة من عذاب القبر وإن شاء الله نعمل قبل رمضان حلقة أو حلقتين عن الاستعداد لرمضان وهنبدأ بعد العيد مباشرة يعني بعد ما نلتقي طبعا خلال 30 حلقة إن شاء الله عن مفاجأة جميلة جدا جدا هنقدمها لكم على قناة الناس وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما إن شاء الله نلتقي من بعد العيد مع علامات الساعة الصغرى والكبرى هنتكلم عن 59 علامة صغرى و10 علامات ساعة كبرى وبعدها نخش على طول بقى على أرض المحشر ونعيش بقى الجو هناك إن شاء الله ربنا يا رب يبيض وجوهنا ويجعلنا من الذين يأخذون كتابهم بيمينهم وممن يقال لهم ادخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب آه، اتكلمنا المرة اللي فاتت يا جماعة لو تفتكروا عن الأدلة على عذاب القبر ونعيمه أو بلاش كده أقول الأدلة على نعيم القبر وعذابه من باب الاستبشار اتكلمنا عن الأدلة من الكتاب ومن السنة واتكلمنا عن أسباب عذاب القبر وقلنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا قلنا إن من أعظم أو من أشد أنواع أو من أشد أسباب عذاب القبر قلنا الشرك بالله قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي باسناد حسن يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني بشرط واحد ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من الشرك ومن مظاهر الشرك ومن آه، مغبة الشرك تاني حاجة قلنا هي النفاق قال جل وعلا عن المنافقين سنعذبهم مرتين مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم فالمرتين مرة في الدنيا ومرة في القبر ثم يردون إلى عذاب يوم القيامة وورد في الحديث بتاع الملكين أن الم- النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المنافق فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه الأرض فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن وقلنا ثالث حاجة أنا براجع مراجعة سريعة كده معاكم عشان نكمل إن شاء الله الأسباب وإحنا آه، أوردنا 22 سبب استقصيت من الكتاب والسنة 22 سبب من أسباب عذاب القبر وبعد كده نذكر بعدها على طول مباشرة الأسباب التي تنجي من عذاب القبر أسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفرة من حفر النيران إنه ولي ذلك والقادر عليه واتكلمنا عن أن السبب الثالث من أسباب عذاب القبر الكذب ربنا يعافينا ويعافيكم من الكذب اللي انتشر الآن في الأمة انتشار النار في الهشيم في ناس النهاردة يا جماعة بتكذب من غير ما تحتاج إنها تكذب لمجرد إنه عود لسانه على الكذب بكل أسف لو عايز يصدق مش عارف ولذلك النبي وضحها بيقول لك إنها فعلا فعلا الإنسان ممكن يتكلم في الكذب مرة واثنين حتى يصبح الكذب سجية يصبح عادة طبيعة في الإنسان إنه على طول كل ما يجي يتكلم لازم يكذب يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الرجل وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور الحديث رواه مسلم وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب خد بالك ويتحرى الكذب يتكلف الكذب يبحث عن أي حاجة يكذب عشانها حتى يكتب عند الله إيه كذابا ربنا يعافينا ويعافيك تخيل حضرتك إنسان مكتوب عند ربنا في السماوات السبع فلان الفلاني الكذاب لك أن تتخيل شوف سمعته عاملة إزاي وشوف سيرته عاملة إزاي حتى لو حصل أي حاجة يعني الملائكة لو حبت إنها تشفع لهذا العبد تشفع لكذاب إزاي إنما شوف بقى سبحان الله قد ايه سيره العبد بتنفعه شوف يونس عليه السلام نبي كريم عليه السلام حينما وقع في بطن الحوت بقدر الله سبحانه وتعالى اصبح في ظلمات ثلاث ظلمه الحوت وظلمه البحر وظلمه الليل واذا بالملائكه تسمع صوت يونس عليه السلام ويقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين واذا الملائكه تقول يا رب صوت معروف جاء من ارض غريبه الصوت ده احنا عارفينه كويس جدا كل يوم بيصعد ليه عمل صالح و فقال هذا عبد يونس قالوا عبدك يونس الذي يصعد إليك منه كل يوم عمل صالح ودعوة مستجابة قال أجل قال اللهم شفعنا فيه قد إيه لما بتكون سيرتك طيبة قد إيه لما يكون عملك صالح كل يوم بيصعد استغفار دعاء صلاة على النبي ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم آه صلاة زكاة آه عمل طيب ما شاء الله استغفار مع إعانة مسكين آه ك ك يعني كلام طيب تذكر الناس بالله كل هذا لما يصعد الملائكة تعرف مين أنت مين أنت وتعرف عملك إيه وبفضل الله تشفع لك إذا وقعت في مأزق النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن السبب الثالث من أسباب عذاب القبر وهو الكذب ووصف ذلك في حديث رواه البخاري عن سمرة بن جندب والحديث ده الحقيقه هيجي معانا بقى إيه في الأسباب اللي جاية كتير جدا لأنه النبي عليه الصلاة تكلم عن مشاهد كتيرة جدا جدا ذكرها في حديث واحد رواه البخاري عن سمرة ابن جندب كان من ضمن المشاهد ان النبي عليه السلام صور رجل آه هذا رجل آه مستلق لقفاه نايم كده على ظهره وإذا رجل واقف آه فوقه ومعه كلوب أو كلوب كلوب او الكلوب حاجه كده عامله زي الجنش كده زي ايه زي الحديده المعكوفه المتنيه كده وهذا الرجل ياتي لفم هذا الرجل وبعدين يشرشره يشق نصين لحد قفاه من هنا لحد القفا وبعدين من الانف لحد القفا وبعدين من العين لحد القفا معلش سامحونا بقى لابسين نضاره ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين يعني دوام الحال من المحال النظر ضعف ربنا يبارك فيكم ادعوا لنا يعني ف ويشق عينه لحد ايه لحد قفاه فبعدين يقوم مستدير الملك ده للجنب الثاني فيشق برضه فمه لحد القفاه لحد قفاه والانف لحد القفا والعين لحد القفا وبعدين سبحان الله فيجي يقوم راجع الجنب الثاني يلاقيه بقى سليم يقوم شقه ثاني فيروح الجنب اللي بعديه يلاقيه سليم فيقوم شقه ثاني يفضل كده يعذب الى يوم القيامه قال جبريل حينما ساله النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل قال هذا الرجل يحدث بالكذبه فتحمل عنه حتى تبلغ الافاق فيصنع به ما رايت الى يوم القيامه يعني رجل يكذب الكذبة فتوصل الأفاق توصل الأفاق يعني يعني على سبيل المثال مثلا النهاردة انتشار النت ممكن تحط عليه بس إيه كذبة اللي بيسموها مثلا احيانا كذبه ابريل وكذبه اليوم دوت وكذبه الشهر وانت عارف بقى الكذب كتير ربنا يعافينا ويعافيك فيوم نشر كذبه خبر خبر كاذب يقول مثلا فلان الفلاني مثلا عمل كذا او فلان الف... او فلانه الفلانيه عملت كذا فينشر الكذبه فتوصل على النت يخش ناس كتير على النت تبص تلاقي في لحظات ده بيبعتها على الايميل وده بيبعتها على الايميل فتحمل عنه في الافاق او مكالمه تليفونيا لواحد صديقه في امريكا والثاني في اوروبا والثالث في استراليا والرابع في السعوديه والخامس مش عارف فين وتحمل عنه الكذب ايه في في الافاق او من خلال شاشه فضائيه وينشر الكذب عياذا بالله ويحمل عنه في الافاق يعذب هذا العذاب في القبر إلى يوم القيامة تعال نشوف السبب الرابع والخامس من أسباب عذاب القبر وإحنا بنذكر أسباب عذاب القبر طب ليه يا شيخ محمود ليه تقعد تقول لنا أسباب عذاب القبر يعني ما نخلينا حلوين كده ونتكلم عن يعني نخش بقى كده على الآخرة وخلص يعني الموضوع بدل كلام ده من باب قول القائل يا جماعة عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه يعني المسألة مش مسألة إن أنا يعني طب أنا ماشي في شارع والشارع دوت فيه أسد في واحد جاب يقول لي خد بالك في أسد طب وتقول لي في أسد ليه ما تقول لي في واحد برضه فاتح محل بتاع حلويات وعنده جاتوه تورته وبسبوسة وجلاش أيوة ما أنا هقول لك إن فعلا في الشارع ده في واحد حلواني لكن في نفس الوقت على نص الشارع في أسد فلازم أقول لك عشان تاخد بالك بدل ما هتاكل البسبوسة وبعدين تتاكل يعني فاهم إزاي؟ فاذا لازم احذرك فمن باب التحذير ومن باب الخوف على المسلمين ومن باب حب المسلمين اللي بيملا قلوبنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبنتقرب الى الله بحب المسلمين كان لازم اقول ايه اسباب عذاب القبر عشان نحذر منها عشان كل واحد يبص كده يقول لا يا خبر ابيض بقى انا اعمل الحاجه ديت اللي ممكن تتسبب في عذاب القبر والله لا يمكن ابدا ان شاء الله من النهارده انا مبطل ان شاء الله طيب السبب الرابع والخامس هجر القران بعد تعلمه والنوم عن الصلاة المكتوبة ورد ذلك أيضا في الحديث الذي رواه البخاري عن سمر بن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالله عليك بالله عليك أبوس إيديك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم آه قال صلى الله عليه وسلم وإنا أتينا على رجل مضطجع نايم وإذا آخر قائم عليه بصخرة واحد نايم تخيل حضرتك واحد واقف فوقيه فوق دماغه كده ماسك صخرة كبيرة خد بالك ثم يضرب هذه الصخرة على رأسه فراسه تتشق نصين فيتدهده الحجر الحجر يدقلك كده لحد ما يوصل فين لحد ما يوصل الحجر انه يوصل لحد مكان بعيد فالراجل يقوم رايح جايب الحجر دوت ويقوم جايبه ويرجع اول ما يرجع يلاقي راس الراجل اللي كانت مشقوقه نصين رجعت سليمه تاني بقت زي الفل يروح ضاربها تاني تقوم مشقوقه نصين والحجر يتدحرج ويروح يجيب الحجر وهكذا من يوم ما يدفن لحد يوم القيامه الله مين الرجل ده يا جبريل ده النبي بيسأل من هذا الرجل فقال له جبريل عليه السلام أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة قال جبريل في رواية أخرى يفعل به هكذا إلى يوم القيامة اللي بيحفظ قرآن وبعدين يسيبه او اللي بيقرا القران وبعدين يترك خد بالك انا ما بقولش على اللي حفظ ونسي اصل النسيان وارد يا جماعه عشان بس الناس ما يعني ايه ما, ما تيأس عياذا بالله ما يجيش واحد حفظ قران او حفظ اجزاء من القران ونسيها نقول له هتعذب في القبر لا مش ده المقصود المقصود هو انسان حفظ القران وتعمد ترك القران مش تعمد نسيان القران يا جماعه ما حدش بيتعمد نسيان ممكن الانسان تكون الذاكره بتاعته ضعفت شويه فنسي جزء او اتنين او ثلاثه او نسي نص القران فده يعني لا حرج عليه يراجع تاني مره تانيه انما انا بتكلم عن واحد كان بيحفظ قران وحفظ فعلا قران او جزء كبير من القران ثم هجر القران كليه لا قرايه ولا حفظ ولا مراجعه هذا عياذا بالله يعذب في القبر أو إنسان تاني كان بيقرأ القرآن وترك القرآن كلية لا بيقرأ قرآن ولا بيسمع قرآن ولا ليه علاقة بالقرآن هذا يعذب في قبره طب والتاني الثاني ينام عن الصلاة المكتوبة يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح لا حياة لمن تنادي هو مين بينادوا على مين انا فاهم ازاي اه يبقى قاعد محمد وقاعد جنبيه جرجس وقاعد جنبيه مش عارف مين وينادى على الصلاة ولا ده بيقوم يعني الكل سواء في هذه المسألة يبقى انا افرق بين المسلم وغير المسلم ازاي الا بالصلاة اول ما يقال حي على الصلاة حي على الفلاح الكل قايم ما شاء الله والكل مقبل على الله سبحانه وتعالى ولذلك كان من ضمن الأسباب هجر القرآن والنوم على الصلاة المكتوبة وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قال جل وعلا إن الذين يتلون فعل مضارعهم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور خش مشروع تجارة لن تبور في دقيقة واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى تقدر تتحصل على 6000 حسنة بقراءة صفحة واحدة الصفحة فيها حوالي 40 حرف في السطر والصفحة فيها 15 سطر 40 في 15 ب 600 حرف فعشر حسنات من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف 6000 حسنة أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة تاخدهم في دقيقة واحدة بفضل الله 120 ألف حسنة تاخدهم بقراءة جزء 20 صفحة بفضل الله من خلال تلت ساعة 8 أجزاء تقرأهم في 3 ساعات بفضل الله سبحانه وتعالى تاخد مليون حسنة من سيربح المليون تيجي يوم القيامة محتاج حد يشفع لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفهم ساقه إلى النار اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أبشروا فإن هذا القرآن طرفوه بأيديكم وطرفوه بيد الله فتمسكوا به فلن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا ومش عايزين نقول أكتر من إن رمضان يا جماعة الخير كل سنة وانتم طيبين كل سنة وانتم أقرب إلى الله كل سنة وانتم أكثر حبا لله والله عز وجل أكثر حبا لكم كل سنة وانتم أقرب لنبيكم صلى الله عليه وسلم كل سنة وانتم بتحبوا بعض أكثر وأكثر رمضان جاي شهر القرآن شهر القرآن شهر العبادة القرآن قال الإمام الزهري إذا جاء شهر رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن وانت عارف وكلنا عارفين الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة كان بيختم القرآن في شهر رمضان ستين مرة قول لي واسعة دي يا شيخ محمود لا والله مش واسعة ولا حاجة يعني بفضل الله كان بيختم ستين مرة لأن انت لو جربت يعني إيه مع ذهاب البركة من الوقت حتى في الزمن اللي احنا عايشين فيه اللي ما فيهوش بركة في أي حاجة تقريبا ورغم ذلك لو مسكت المصحف بشكل متواصل وعن تجربة أو مسكت المصحف بشكل متواصل لمدة سبع ساعات ونص قول 8 ساعات بفضل الله تختم القرآن كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى أخويا وحبيبي تعال نكمل أسباب عذاب القبر رقم ستة أكل الربا وآه من أكل الربا المولى عز وجل يا جماعة ما قالش الكلام ده غير عن الذنب ده بس قال ايه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله شوف رغم ان هو اثبت لهم عقد الايمان في اول الايه بيقول لهم اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الله اكبر ان كنتم مؤمنين مع انه قال لهم في اول الايه يا ايها الذين امنوا لكن ممكن يكون ايمانه ناقص وما عندوش حسن توكل على الله وما عندوش ثقه في الله ولا عنده يقين في الله فبالتالي بيروح يتعامل مع البنوك الربوية وهو عارف انها محرمة لكن هو ثقته في الفايدة اللي جاية له من البنوك الربوية اكثر من ثقته من البركة اللي ربنا هيطرحها في المال لو ان هذا الانسان بعد عن الربا دي مصيبة مصيبة كبيرة جدا قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا يا مؤمنين اتقوا الله وذروا اتركوا وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا والله ربنا ما قالش الكلام ده عن اي ذنب في الدنيا الا في الذنب ده قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله يا الله مين يقدر على حرب ربنا مين يقدر على حرب نبينا صلى الله عليه وسلم فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم وإن شاء الله هنتوب وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون شوف النبي بيوضح عذاب آكل الربا في القبر يا جماعة الخير كتير من الناس يجوا يسألوني يقول لي يا شيخ محمود انا معايا فلوس وخايف تضيع ولو حطيتها في البيت هتتسرق او يحصل اي حاجه او او يعني اي حاجه عايز اشيل فلوس اقول له طيب تعالى نتفق على حاجه انت النهارده عندك بنوك اسلاميه وعندك بنوك ربويه هتقول لي ما فيش بنك اسلامي 100% انا معاك ومصدقك فعلا ما فيش بنك اسلامي 100% لكن في زي ما بيقولوا احسن الوحشين يعني ايه يعني اه في بعض الاشياء والهفوات لكن في المجمل هو معاملته اسلاميه فبنقول بدل ما نروح نقول طب نحط هنا ولا هنا طب ما عندك هو اللي بيقول لك انا اسلامي ومن خدعنا بالله انخدعنا له يعني معلش هو حتى لو بيضحك علينا نضحك علينا ما فيش مشكله ونحط فلوسنا في هذا البنك الاسلامي وخد بالك من حاجه كون ان بقى بنك اصلا هو يبقى ربوي ويقول لك فرع المعاملات الاسلاميه فده ضحك علينا ليه ادي البنك الربوي وادي البنك الفرع المعاملات الاسلاميه لنفس البنك بعد ما بيخلص ده شغله ده شغله هات الاثنين وحط الاثنين فين في في وعاء واحد فما ينفعش ده ضحك علينا لا انما يكون البنك اصلا مؤسس على انه بنك اسلامي فبنقول نحط فلوسنا في بنك اسلامي اما كنتش تقدر تستعمل هذا المال في تجاره او في بيع او في معاملات طيبه او تشيلهم في بيتك في خزنه في مكان امين فحطها في هذا البنك ولا حرج في ذلك ان شاء الله تعال نشوف عذاب آكل الربا في القبر ربنا يعافينا ويعافيكم آكل الربا يا جماعة تخيل والله الذي لا إله غيره وعن تجارب شفتها قدام عيني ما رأيت إنسان تعامل بالقروض الربوية وفرح أبدا أبدا أنا مش بعقد الناس بالحقيقة بس فعلا ده, ده حاجات أنا شفتها وناس جم كلموني في الموضوع ده يقول لي والله اقترضت القرض من هنا والخراب دخل على بيتي اقترضت القرض من هنا والفقر دب يعني سبحان الله وما حصل ما بقاش في بركه والفلوس اتنازع منها البركه و احنا عايزين نقول يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا ابواب الخير ابواب الخير كلها الحمد لله رب العالمين ربنا يبارك فيكم واحل الله البيع وحرم الربا هنحاول نلتمس يعني الطرق السليمه والابواب الشرعيه بدل ما نترك هذه الابواب الاخرى تعالوا نشوف عذاب اكل الربا في القبر هيتعذب ازاي تعالوا نشوف حديث رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فاتينا على نهر احمر مثل الدم النبي بيقول انطلقنا فلقينا نهر النهر ده كله أحمر زي الدم بالظبط وإذا في النهر رجل سابح يسبح رجل كده عمال إيه بيعوم في البحر واحد وقف له على الشط ومجمع جنبيه شويه حجاره كل شويه الراجل اللي بيعوم دوت يروح يقوم ويرجع له تاني يقوم دوت ماسك له حجر ويروح يلقمه الحجر في فمه يخش الحجر في فمه ويستدير ويروح يسبح واخد بالك ويقوم راجع له تاني يقوم ضربه الحجر التاني في فمه ويروح يسبح وهكذا يظل هكذا يعني اكل الربا خد بالك كما كان ياكل من دماء الناس بسبب الربا فهو يسبح في نهر كالدم كالدم تخيل بنفس النص الحديث فيفضل ينطلق ويسبح ويرجع وينضرب بالحجر في الفم ويرجع تاني وهكذا ويفضل كده من يوم ما يدفن لحد يوم القيامة سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام ما هذا؟ قال وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقى من الحجر فإنه آكل الربا فإنه إيه؟ آكل الربا تعالوا نشوف سابع سبب من أسباب عذاب القبر ربنا يعافينا ويعافيكم وأنا يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوسع على جميع المسلمين وأن يرزقكم الحلال الطيب يا رب العالمين ويكرمكم ويخلص كل واحد من الربا وبالله عليك داخل علينا رمضان أبوس إيديك روح اسحب فلوسك من أي بنك ربوي وحطها في بنك إسلام وتخلص من الفوائد وطلعها في أي باب أي باب ربنا يكرمك أعمل بها أي حاجة وزعها على فقراء على يتامى جوز بها شاب اديها لأي حد ومش لازم تقول له دي فوائد ربوية يعني ما ايه ما تأذيوش نفسيا يعني طيب سابع حاجة الزنا وعافانا الله وإياكم من الزنا ربنا لما اتكلم عن الزنا قال إيه ما قالش ولا تزنوا لكن قال إيه ولا تقربوا الزنا اوعى تقرب اخويا وحبيبي من الزنا يعني ايه ولا تقربوا الزنا يعني اي سبب يوصل حضرتك للزنا ابعد عنه لو كانت صورة حلوة شايفها في مجلة فهتشوفها هتثير شهوتك فبالتالي هتروح البيت تفتح النت تشوف حاجات مش كويسة او تفتح الفضائيات تشوف حاجات مش كويسة بلاش اقفل الباب انك ان تفتحه تلجه لو هتفتح باب الفتن وباب الشهوات وباب الشبهات هتلج هذا الباب وتخش من الباب ده اوعى ابوس ايدك ابعد ابعد دينك دينك لحمك دمك دينك اغلى حاجه عندك اوعى تضحي بدينك ضحي بدنيتك ضحي بكل حاجه الا دينك وبعدين متعه خمس دقائق تخليك تنسى جنة عرضها السماوات والأرض والحور العين التي يعني لو أن بعض بنانها بدا يعني الظهر لطمى صدؤه ضوء الشمس والقمر ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب ولنصيفها على رأسها خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها تنظر في مرآة خدها أربعين سنة لا تملها ولا تملك إيه الجمال ده كله ترى مخ سوقها من وراء سبعين حلة من الحسن والجمال والدلال تضحي بكل ده عشان شهوة خمس دقايق ليه؟ ليه وهتاخد ايه من ورا ده كله ربنا يحفظك ابتغي الحلال الطيب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إيه يعني آه ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت او في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوجب وتستكمل أجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال إلا إلا بطاعته ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين تعال نشوف عذاب الزنا في القبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث أيضا الذي رواه البخاري عن سمر بن جندب فانطلقنا فأتينا على مثل بناء التنور الله أكبر أو التنور التنور أو التنور ده الفرن عارف حضرتك الفرن الفرن اللي عامل زي اعزكم الله عامل زي قدره الفول واخد بالك فرن مقفول من كل حته وليه فتحه من فوق بص المنظر عامل ازاي قال واذا فيه لغط واصوات في اصوات صراخ وسريع وصوت عجيب جدا يعني سبحان الله قال فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء عراه فاذا فيه رجال ونساء عراه وإذا هم يأتيهم اللهب من أسفل فإذا أتاهم اللهب ضوضوا يعني صاحوا وصرخوا فقلت من هؤلاء يا جبريل حضرتك متخيل المنظر معايا حاجة زي قدرة الفول فرن تنور وجوه الفرن ده نساء ورجال الاثنين عراه كما ولدتهم أمهاتهم فاللهب بيأتيهم من أسفل فإذا أتاهم اللهب من أسفل ضوضوا صوتوا قعدوا يصرخوا فقال النبي من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء هم الزنا والزواني ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين والله يكفي بس رعب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح إذا زنى العبد خد بالك نزع منه الإيمان حتى يكون على رأسه كالظلة كالسحابة فإذا نزع إذا عاد إلى الله سبحانه وتعالى وتاب عاد الإيمان إليه يا الله الإيمان بيطلع من قلبه لما بيزني ويبقى فوق راسه كأنه سحابة كأنه كأنه ظلة وسبحان الله الزنا دين دين يا جماعة الب- المثل البلدي بيقول اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطب سبحان الله لذلك سبحان الله يعني ورد في قصص بني إسرائيل إن رجل من بني إسرائيل كان رجل تاجر ورجل طيب ومؤمن جدا يعني وكان بيته بيت ملتزم وكان عندهم رجل سقة بيجي لهم يحط لهم المية في الحوض يعني كان بيعمل إيه كان بيخبط على الباب البيت والرجل التاجر ده كان بره البيت بقى يعني ما فيش في البيت غير الزوجة فالزوجه تنزل من الدور الثاني تفتح الباب وترده ب- يعني دي يا دوب تفتح بس الكالون كده وترده وبعدين راجل السقا ينتظر كده ثلاث دقائق اربع دقائق لحد ما هي تطلع فوق وبعدين يفتح الباب ويسقي يحط الميه في الايه في الحوض ويخرج يقفل الباب وراه عمره ما شاف هذه المراه لمده 20 سنه في يوم من الايام راح الراجل جوزها ده اللي هو التاجر راح يفتح المحل بتاعه وصل المحل فأول ما وصل المحل ففتح وبسم الله وابتدى يبيع ويشتري فجات له امرأة جميلة جدا فأول ما خلص البيع والشراء معاها وكده فجت تديله فلوس فبص لإيديها ففتن بجمالها فأخذ إيديها وراح ماسكها بإيديه وبعدين تذكر إن المولى عز وجل مطلع عليه فراح سايب إيديها واستغفر ربنا وقفل المحل وروح البيت قال يعني يوم بدأ بمعصية ربنا بلاش منه خالص فراح البيت أول ما روح البيت يا جماعة وصل البيت فلقى زوجته يعني في غاية الهلع وعمالة بتبكي إيه مالك في إيه يا ست الكل قالت له والله حصل أمر غريب جدا عندي النهاردة قال لها خير قالت له رجل السقة اللي عمره ما بص لي ولا شافني من 20 سنة جه النهاردة فوجئت لقيته داخل عليا وبعدين طلع ورايا السلم وراح ماسك ايديا وبص لي كده بشهوة وبعدين راح سايبني وراح نازل قال لها سبحان الله دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة قصة تانية عجيبة جدا عشان تعرف أنه كما تدين تدان ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها كان في قصة بنت بنت ديت كانت من بيت طيب وناس ملتزمين وطيبين لكن يعني في يوم من الايام يعني كانت في الدراسه بتاعتها في ثانوي جامعه ما تعرفش المهم كانت متصاحبه على واحده بتروح تذاكر معاها طبعا الاباء والامهات لازم ياخدوا بالهم من المساله دي ويعملوا لها ضوابط يا جماعه الخير ان بنتي لما تروح تذاكر عند بنت تانية لازم اتاكد تماما ان البيت ده ما فيهوش رجاله ولا شباب راح تذاكر عند بنت البنت ديت عايشه مع امها واخواتها البنات ابوهم مش موجود اخوهم مش موجود انما في وجود الاب والاخوه الشباب لا يمكن بنت تخش بيت فيه رجاله يعني دي مساله ضوابط ما هياش تزمت ولا حاجه لكن فعلا العواقب بتبقى وخيمه البنت راحت تذاكر مع زميلتها زميلتها كان ليها اخ ما هوش ملتزم يعني عياذا بالله شيطان ذئب بشري في يوم من الايام شاف زميلة أخته ابتدى يداعبها ويعكسها لحد ما قلبها اتعلق بيه آه بدأ يوعدها يخرج معاها مرة اتنين تلاتة بدأ يروح معاها شقة عياذا بالله لحد ما وقع في الفاحشة البنت حملت وابتدت تخاف على نفسها ان امرها يتفضح وبعدين بدات تطارد هذا الشاب انه يتجوزها وهو بيهرب منها لحد ما ربنا قدر لها في يوم من الايام قدرت ان هي توصل له قالت له ابوس ايديك يعني اعقد عليا حتى لو اتجوزتني شهرين ثلاثه وطلقني بس عشان ما تفضحش قدام اهلي المهم من هنا لهنا يعني هذا الشيطان البشري عياذا بالله قال لها طيب دبر لها مكيده في غايه الدهاء عياذا بالله يعني يمكن يعجز ابليس انه يفكر فيها قال لها طيب انا يعني كل اللي اقدر اقوله لك اني لو قدرت تقنع والدتي ان هي تح- يعني ان إن انا اتجوزك يعني تخليها تحبك عشان اتجوزك انا مستعد اتجوزك قالت له اقنعها ازاي قال لها يا ستي هي رايحه بكره الشاليه بتاعنا على البحر في المكان الفلاني وادي عنوان الشاليه روحي لها الساعه 11 الصبح هي اقعدي معاها شويه كده ودردش معاها وضحكي معاها كده وحاولي تقولي لها يا امي و و لحد ما تتالفي قلبها لو هي وافقت انا مستعد اتجوزك من بكره قالت خلاص ماشي المهم ظبطت نفسها انها بكره تاني يوم رايحه بقى لوالدته عشان تقعد معاها يعني ظنا منها ان والدته هي اللي كانت رايحه هناك واذا بهذا الشاب يدبر مكيده لهذه الفتاه راح متفق على مع سته من الذئاب البشريه من زمايله قال لهم هبعت لكم بنت بكره الساعه 11 في الشاليه روحوا هناك لما تخش عليكم البنت دي عايزكم عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم تفعلوا معها الفاحشه انتوا السته بحيث ان انا اخش اظبطها معاكم فاقول طبعا لا يمكن اتجوز واحده بالمنظر ده واحده يعني بتعمل الفاحشه مع سته من الشباب انا اتجوزها ده لا يمكن وابقى بكده ايه قدرت اهرب من الجوازه دي قالوا له ماشي المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى ولا يحيق المكر السيء الا باهله اللي بيته من ازاز يا شباب ما يحدفش الناس بالطوب فاذا بهذا الشاب خلاص بعت الستة دولت راحوا الشاليه وبعدين البنت بقى بتجهز نفسها كده قبل الساعة 11 عشان تروح لوالدة هذا الشاب كما كان يزعم وإذا بها أخوها الصغير يجي له مغص كلوي ولابد إنها تروح بيه المستشفى فاتصلت بمين؟ بزميلتها اللي هي أخت الولد دوت قالت لها حبيبتي الله يبارك فيك عايزاك بس تروحي لوالدتك في الشاليه بتاعكم تقعدي معاها شويه تصبريها لحد ما ارجع عقبال بس ما اودي اخويا المستشفى وبعدين اجيلكم على الشاليه عشان بس هي لو وافقت على الجواز هتجوز اخوكي ربنا يكرمك و و قالت لها طب حاضر راحت اخت الشاب دوت مكان البنت ديت وراحت الشاليه الشباب الست دولت ما يعرفوش ان ديت اخت زميلهم لان عمرهم ما شافوها قبل كده دخلت عليهم فانقضوا عليها كالذئاب وكلهم عياذا بالله فعلوا بها الفاحشه وتركوها مغشيا عليها وصل الشاب ده الذئب البشري ده هذا الشيطان عياذا بالله فوصل الى هناك واول ما وصل قال ها عملته ايه قالوا له زي ما انت عوزت كل اللي احنا كل اللي انت عايزه ايه عملناه فدخل جوه عشان يطمئن بقى وبعدين يقول لها طبعا انا مش ممكن طبعا اتجوز واحده زيك انسانه مش شريفه ازاي اتجوز واحده زيك وتبقى بكده يعني قدر ان هو ينفذ من هذه الزيجه دخل جوه فاذا به يجد المفاجاه وجد فتاه ملقاه على وجهها فمش شايف مين دي فبيقلبها واذا بالمفاجاه كاد عقله ان يطيش فجاه لقى اللي معمول بها كل ده دي اخته بنت امه وابوه فاذا بالشاب يسحق ويحدث له شيء من يعني لا يمكن كاد عقله ان يطيش فخرج وهو مش قادر يتكلم ولا كلمه الشباب يقولوا له مالك يا فلان في ايه احنا قصرنا في حاجه واذا به لا يتكلم بل يشير اليهم ان يسكتوا وخرج وهم خارجين وراه مش عارفين هو بيعمل ايه وبيعمل كده ليه هم مش فاهمين حاجه خالص واذا به يدخل السياره بتاعته ويفتح التابلوه ويطلع الطبنجه ويفرغ كل الرصاص في دماغه ويموت منتحرا يعني عياذا بالله من حفر حفرة لأخيه وقع فيها تعال نشوف السبب الثامن والتاسع من أسباب عذاب القبر ربنا ينجينا وإياكم من عذاب القبر يا رب وينور قبورنا وينور حياتنا كلها بالطاعة يا رب العالمين وما تنسوش استفتائنا يا جماعة عايزين استفتاء كتير بعتوا من الناس قالوا عايزين نعيد الحلقة اللي كان متصورة من القبر اللي عايز الحلقة تعاد إن شاء الله يبعت يقول لنا إنه عايز يعيد الحلقة إن شاء الله وإذا كان كده نعيدها لكم الأسبوع القادم أو اللي بعده زي ما أنتم عايزين رقم 8 و9 اخويا حبيبي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم عدم الاستبراء من البول والمشي بين الناس بالنميمة الله أكبر حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر أمام قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بولي أو كان لا يستنزه من بولي أو كان لا يستتر من بولي بالروايات كلها فمزاج وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة طيب خد بالك من حاجة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة فشقاها نصفين ووضع نصف على القبر ده ونصف على القبر ده وقال كلمة حلوة قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا لو ما نشفوش الجريدتين دولت إن شاء الله يخفف من عذاب القبر لدوت ولدوت طبعا يا جماعة عشان بس المسألة تبقى واضحة الأمر ده كان خاصا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان ما يجيش النهاردة بعض الناس أو مش بعض الناس كتير من الناس لما يجي رايحين يزوروا أقاربهم في القبور وكده فإذا بهم يروحوا ويقول لك لازم نشتري الجريد الأخضر عشان نحطه على القبر عشان يخفف عنهم من عذاب القبر يا جماعة ده كان أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ان دي كانت شفاعه من النبي لصاحب هذا القبر وصاحب هذا القبر لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح ان عامه عذاب القبر من البول فتنزهوا منه وعند الدار قطني بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر منه خد بالك من حاجه ليه عذاب القبر خد بالك بقى ليه عذاب القبر من الغيبة والنميمة والبول كما قال قتادة حدثنا أو أخبرنا بأن عذاب القبر ثلاثة أثلاث ثلاث حاجات من ثلاث حاجات أكتر ثلاث حاجات بسببهم عذاب القبر الثلاث حاجات دولت البول والغيبة والنميمة طب ليه سؤال وجيه جدا اشمعنى ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل تخصيص عذاب القبر من الغيبة والنميمة والبول سؤال عجيب جدا طبعا لكن قبل ما نجاوب على السؤال دوت تعال نشوف يعني يعني سبحان الله قصة عجيبة جدا في شأن النميمة وقد إيه شؤم النميمة وهنتكلم بعدها ليه ربنا خصص عذاب القبر من الغيبة والنميمة والبول كان في يوم من الأيام واحد رجل غني جدا عايز يشتري عبد يشتغل عنده ويساعده و فنزل عشان يشتري فوصل إلى السوق فوجد واحد بيقول عبد جيد وصحته جيدة ويخدم ويفعل ويتكلم لغات و غير أنه نمام خد بالك فقال طب إيه يعني إيه المشكلة نمام يعني نمام لنفسه يعني أنا مالا أهو يشتغل كويس وبيطبخ كويس ويعمل كويس ويساعدني وكمان بيعرف لغات يعني حاجة كويسة أو ما شاء الله غير أنه نمام خدوا البيت وخلاص سلموا الشغل بقى قعد في البيت يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الرجل او الشاب النمام بعد 3 4 ايام ابتدى بقى يمارس الهوايه بتاعته النميمه ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين فراح لزوجة هذا الرجل الغني قال لها يا سيدتي ده سيدي آه، اب ما بقاش يحبك وعرف واحده تانية وهيتجوز عليكي وانا نصيحتي ليكي لو عايزاه يفضل يحبك وما يتجوزش عليكي ابدا اقطعي لي بس كام شعرايه من لحيته وانا اعمل لك عليها سحر محبه كده وان شاء الله مش هيتجوز عليكي قالت له فكرة كده قال لها ايه والله ودي احسن حاجه ودي نصيحه والله من اخ ليكي قالت له طيب خلاص طب اعمل ايه قال لها الليله دي الليله دي خير البر عجل روحي له كده وهو نايم وبالموس كده قطعي كام لحيه كام شعرايه من لحيته مش هياخد باله وهتعالى اعمل لك عليه سحر المحبه وقام رايح في نفس الليله وقال لسيده يا سيدي ده زوجتك يعني انا اسف يعني اقول لك على حاجه زي كده بس زوجتك اتخذت لها عشيقا آه، حبه واحد كده غيرك يعني وخلاص بت يعني عياذا بالله وما بينهم علاقه محرمه وهم اتفقوا مع بعض ان هي تيجي النهارده تمسك موس وتخش عليك تقتلك وتذبحك علشان يخلالها الجو وتورثك وتتجوزه قال له معقول الكلام قال له والله ده اللي حصل فيقدر ربنا سبحانه وتعالى قال له طب اعمل ايه؟ قال له لما يعني لما تيجي تنام يا سيدي احمل نفسك نايم لكن خليك صاحي غمض عينيك كده وخليك يعني ايه حاسس بس ان هي داخل الاوضه تمام؟ واول ما تقرب منك اتصرف معاها قال له طيب فدخل هذا الرجل وهو مش مصدق برضه يعني لحد الان لسه برضه الشك يعني يعني فدخل عمل نفسه نايم واذا بالزوجه جايه وماسكه الموس وداخله ونازله على لحيته طبعا لحيته جنب رقبته فطبعا اللي شايف مش شايف ان هي نازله على ايه على لحيته فكده ده داخله تقتله فلقاها نازله بالموس واول ما قربت من رقبته راح ماسك منها الموس وراح دبحها فعلم اهل البنت بان هو ذبح بنتهم فراحوا دبحينه فقاموا العيلتين على بعض دبحوا بعض وضاعت عيلتين بسبب شؤم النميمه شوف المصيبه النميمه تشعل تشعل نار الفتنه تشعل نار الفتنه بين الناس عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم تعالوا نشوف شؤم النميمه وشؤم الغيبه وشؤم هذه المسائل آه، التي هي من اسباب عذاب القبر ولكن بعد فاصل قصير خليكم معانا راجعين لكم بعد دقيقه جزاكم الله خير على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
سنعود بمشيئة الله بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله أكيد كل واحد فينا مشتاق لزيارة بيت الله الحرام والطواف حول الكعبة الشريفة علشان كده بتقدم لكم قناة الناس أهم زيارة في حياتك مسابقة زيارة العمر مسابقة قناة الناس غير أي مسابقة مسابقتنا الكل فيها كسبان مسابقتنا جايزتها عشر رحلات عمرة ومن غير سحب أيوة من غير سحب ولا قرعة كل اللي عليك إنك تتصل بالأرقام دي 1707 من أي محمول أو 09377 من أي تليفون أرضي وهتسمع أسئلة دينية وكل سؤال بتجاوبه صح هتاخد عليه نقطة والفايزين معانا هم اللي هيقدروا يجمعوا أكبر عدد من النقاط يعني من غير سحب ولا قرعة الكل في مسابقتنا كسبان وهيكسب اللي هو يختاره من فواصل قناة الناس قبسات همسة نبضة شخصيات إسلامية الكليبات والأناشيد الدينية كل ده هتقدر تختار منه اللي انت عايزه بمجرد اشتراكك في المسابقة بعد ما تخلص مكالمتك هتوصل لك رسالة فيها عنوان الموقع الإلكتروني لقناة الناس تدخل الرسالة دي على الإنترنت من تليفونك وتحمل اللي انت تختاره من القائمة ما تنساش تسجل اسمك ورقم تليفونك علشان تقدر تكمل على رصيدك من النقط لو اتصلت من نفس الرقم اللي اشتركت منه أول مرة ومع كل اتصال بتتصلوا بينا هتقدر تنزل حاجة واحدة من موقع قناة الناس اللي هنبعته لك بعد ما تخلص اتصالك وبنفكركم اللي هيكسبوا جوائز مسابقة زيارة العمر هم العشرة المشتركين اللي هيجمعوا أكبر عدد من النقاط والعشرة دول كل واحد فيهم هيكسب رحلة عمرة والمفاجأة إن رحلة العمرة دي هتكون طوال شهر رمضان واخر ميعاد للمسابقه وتحديد الفائزين يوم 2 8 وده هيكون اول فرز واول مفاجاتنا وما تنسوش يوم 2 8 وكل عام انتم بخير جوائز هذه المسابقه مقدمه من قناه الناس بالتعاون مع شركه الفرقان للسياحه
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007 باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب أصحاب الرسول مجلدين ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح ألف خطأ في العقيدة والعبادة كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية تصلك المجموعة كاملة في سبع مجلدات فاخرة هاتف رقم 016-255-6152 أو 016-255-6153 مع تحيات مكتبة الصفا سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى عشر جنيهات مصاريف الشحن مكتبة الصفا
عدنا بحمد الله
الروح تسري والملائك حولنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة ما زلنا نتكلم عن أسباب عذاب القبر أسأل الله جل وعلا أن ينور قبورنا جميعا بنور العمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه قلنا السبب الثامن والتاسع عدم الاستبراء أو عدم الاستطار من البول والمشي بين الناس بالنميمة أنا عايز أسأل سؤال إذا كان عدم الاستطار من البول يعني إنسان عياذا بالله بيقضي حاجته سامحوني يعني أمام الناس ودي بتحصل في أماكن كتيرة جدا تلاقي واحد عياذا بالله يعني واقف ربنا يعافينا ويعافيكم يتبول قدام الناس ويجعل الناس ي- يعني يطلعوا على عورته إذا كان دوت هذا الإنسان اللي بيعمل كده سيعذب في قبره امال الذي لا يستتر من يعني مش من البول فقط من جسده كله اللي- اللي اللي في بعض المناطق الريفيه بينزل في المياه في البحر او في النيل او في الترعه ويستحمى عريان كما ولدته امه والنساء واقفه قدامه على الناحيه الثانيه عماله بتغسل صحون وبتغسل ده ايه ده؟ يعني فين الحقيقه يا جماعه؟ ده يعني ده يعني الحياء يعني ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ده خلق هذه هذه هذه الامه الحياء وخلق الاسلام الحياء ازاي انسان يوصل لمرحله من عدم الحياء ان هو يقف عريان كما ولدته امه يغتسل قدام الناس دي حاجه الحاجه الثانيه مع دخول الصيف بعض الشباب ربنا يا رب يهدي جميع شباب المسلمين اللي هو بقى يعني فرحان بالشباب قوي ممكن يكون يعني عامل له كوزين اسمنت في البيت وبيلعب حديد واخد بالك او بيلعب حديد في صاله جيم ولا بتاع وتبص تلاقيه واقف في البلكونه طالع فوق من نص الفوقاني عريان ولابس شورت وطالع بلكونه واقف عمال بقى ايه يلعب بقى الترابيس والمجانس وحاجات زي كده سبحان الله انت ممكن تخبب امرأة على زوجها انت ممكن تخرب بيت كامل لان ممكن تكون واحدة جارتك طالعة وجوزها ربنا يعافينا ويعافيكم عنده البيري بيري ولين عظام واسقربوط وكساح يعني عنده حاجات كده كوكتيل واخد بالك فطلعت فجأة بتفتح الشيش لقت قدامها اسد واقف فاهم ازاي فعلى طول في ساعتها تقول يعني على كده بقى انا متجوزه المرحوم بقى الله يرحمه يعني خد بالك فيعني ايه فما تكونش انت سبب فتنه نساء المسلمين بالعكس لما تطلع بلكونتك انت اه في البلكونه بس انت ما انتش في بيتك خد بالك يعني دي مسائل ذوقيات ربنا يحفظنا يحفظكم يا رب ويرزقنا واياكم ذوقيات الاسلام من ذوقيات الاسلام ان في حاجات معينه ممكن تاذي بيها جيرانك طب ليه تاذيهم انا لما اطلع بلكونتي انا ما بقتش في بيتي انا بقيت في بيت الناس فلو شافوني واحدة طالعة مثلا ب- بملابس خفيفة طب ما انت هتأذي شباب المسلمين اللي قدامك او واحد طالع آه، لابس لي شورت وفانيلا بحمالات او او من غير فانيلا خالص وعمال ب- فرحان بشبابه ما انت كده بتأذي بنات المسلمين وممكن تفتنها في دينها او تفتنها وتخببها على زوجها ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين فعشان كده بيقول لازم نراعي الذوقيات ديت حاجة تانية مثلا واحد مولع شريط اغاني او حتى شريط قران او حتى شريط قران ومعليه على الاخر والناس اللي قدامه لا عارفين يناموا ولا عارفين يذاكروا طب ليه ليه ناذي جيراننا ربنا يحفظنا ويحفظكم عايزين نحافظ على هذه الاشياء طيب السبب العاشر وهنتكلم حالا عن سبب تخصيص عذاب القبر بالذات من البول والنميمه و آه، ال- والغيبه الغيبه آه، ورد في الحديث السابق الذي آه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بنميمة في رواية تانية بقى عند أحمد بسند صحيح وأما الآخر فيعذب في الغيبة وأما الآخرين فيعذب في الغيبة وعند ابن سعد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لميمونة يا ميمونة إن من أشد عذاب القبر من الغيبة والبول خدوا بالكم بقى تعالوا بقى الحتة اللي احنا عايزين نقولها إيه سبب تخصيص عذاب القبر من البول والغيبة والنميمة اسمع معايا الحتة الجميلة دي القبر أول منازل الآخرة القبر إيه؟ أول منازل الآخرة اللي هيحصل فيه نموذج مصغر من اللي هيحصل يوم القيامة يعني العذاب اللي هيحصل في القبر ده نموذج مصغر جدا جدا جدا من العذاب اللي هيحصل يوم القيامة للعصاة والمنافقين والكفار فيوم القيامة الإنسان هيتحاسب على حاجة من الاتنين الذنوب اللي هيتعاقب عليها الإنسان حاجة من الاتنين ركز معايا قوي قوي في الحتة دي إما حق لله وإما حق للعباد فأول حق من حقوق الله يحاسب عليها العبد يوم القيامة الصلاة مقدمة الصلاة إيه؟ الطهارة من الحدث إن أنت تتوضى وتطهر من الحدث وتقوم طاهر ومتوضي عشان تصلي طيب البول البول ينقض الوضوء صح كده البول ينقض الوضوء فالذي لا يستنزه او لا يستبرئ من البول ب- لو ما عملش لو ما لو ما لو ما تنزهش من البول هيفسد وضوءه وبالتالي تفسد صلاته وبالتالي يعذب في القبر كصوره مصغره من عذابه يوم القيامه على فساد صلاته واضح المعنى ده المعنى الثاني كذلك من أول الحقوق التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة الدماء من حقوق العباد من حقوق العباد أول ما يحاسب به العباد ولذلك إن بعض الناس كانت ب- بتعجب من إن فاكرين إن في تعارض بين الحديثين إن أول ما يحاسب عليه العبد من عملية يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وإن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الدماء أو أول ما يقتص فيه يوم القيامة الدماء الدماء دي في حقوق العباد والصلاة دي حق الله سبحانه وتعالى فعشان كده زي ما قلت لك حق الله هو الصلاة أو أول حقوق الله عز وجل الصلاة فكان مقدمة الصلاة الطهارة من الحدث فك... فال- فاللي اللي... اللي أثر في هذه المسألة واللي يتعمد أنه لا يستبرئ من البول ولا يستنزه من البول ولا يستتر من البول فبكده يؤثر على هذه الصلاة وبالتالي خصوصا الاستنزاه والاستبراء واخد بالك فبالتالي تفسد الصلاة وبالتالي يعاقب في القبر كعقوبة مصغرة بالإضافة للعقوبة اللي مستنياه يوم القيامة إن هو أفسد صلاته الحاجة التانية اللي هو حق العباد اللي هي الدماء وكانت مقدمة الدماء هي الغيبة والنميمة هو ايه سبب اشعال نار الفتن والحروب والمشاكل بين اكتر الناس في العالم كله غيبة ونميمة واحد بيقول لفلان ده فلان بيقول عليك كذا ده نميمة او انت بتجيب سيرة واحد من, من وراه ب- مش كو- بشكل مش كويس ووصل له الكلام ما دي غيبة يبقى إذا غيبة ونميمة هي دي أسباب هي دي أسباب سفك الدماء في كل أقطار الأرض وبالتالي يعاقب العبد زي ما أشعل نار الفتنة بين المسلمين في الدنيا يشعل عليه قبره ويعذب في قبره كعذاب م- يعني مصغر من عذاب يوم القيامة يبقى إذا السبب ال- الثامن والتاسع والعاشر البول والغيبة والنميمة رقم 11 أخويا حبيبي من أسباب عذاب القبر جر الإزار خيلاء حته جهر الازار دي بقى يعني بعض الناس يقول لك يعني يعني ما تقاوش بقى يعني يعني المفروض يعني آه، الانسان يعني حاول بقدر الامكان يعني يلبس لبس شيك و و- ايوه بس في حاجات النبي وضعها لنا لازم ان احنا ما نتعداش يا جماعه يعني الازار ما ينفعش يبقى تحت الكعبين لازم يبقى فوق الكعبين لازم يبقى ايه لازم يبقى فوق الكعبين الكعبين الكعب هو البذر الرجل اللي بيبقى في الجنب ده لازم ال- اللبس اللي انت لابسه سواء كان بنطال سواء كان آه توب آه قميص اللي هم بيسموه جلابيه او غير ذلك لازم يكون فوق بذر الرجل ولو بربع سنتي ولو بربع سنتي ما يبقاش مجرجر على الارض إيه، سيدنا عمر بن الخطاب وهو يعني في النزع الاخير كان دخل عليه شاب وكان مسبل إزاره فقال يا, يا, يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك ثوبك هيفضل نظيف بدل ما تمشي تجرجر على الارض وانا بتعجب ان بعض الناس تجر الازار خيلاء ويبقى ماشي والازار بتاعه او ال او ال الجلابيه بتاعته عماله تجرجر على الارض اعزك بالله شايله تراب وطين وطمي و وهو فرحان جدا جدا مع ان اتقى لربه انه يرفع الثوب ده شويه وانقى لثوبه انه يرفع الثوب شويه قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري قال بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة وفي رواية البخاري أيضا بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خس- إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة خد بالك آه، النبي عليه السلام في حديث ليه قال ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار حديث ثاني حديث ثاني ثلاثة لا يكلمهم الله أو أو أو من جر إزاره خيلاء لا يكلمهم الله لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا إيه ولا يزكيه يوم القيامة وله عذاب أليم. كم من ضمنهم إيه الذي يجر إزاره. بعض العلماء وعلى رأسهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة فرق في هذه المسألة. قال فاللي بيجر إزاره آه، وليس من باب الخيلاء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فقد يعذب الجزء الصغير ده اللي فاضل ده اللي هو نزل عليه الازار ده يعذب في النار هو ممكن يعذب جزء دون جزء اي نعم والدليل على كده قول المولى عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن العبد يعني ال- الإنسان الغني لما بيقبل عليه الفقير عشان يسأله فأول حاجة بيعملها لو مش عايز يديله بيعبس بجبهته بيعبس بجبهته في وش إيه في وش هذا الفقير وبعدين لو الفقير ألح في الطلب فبيعطيه جنبه فلو ألح أكتر بيديله ظهره فمن نفس المواطن التي أعرض بها الغني عن الفقير المحتاج بهذه المواضع الجبهة والجنب والظهر يحمى على نفس الفلوس وتحول إلى أصل العملة من الذهب والفضة ويحمى على نفس الفلوس في نار جهنم وتكوى بها جبهته وجنبه وظهره كما أخبر المولى عز وجل هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يبقى إذا ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار فبعض العلماء قالوا إن هو لو ما بيجراش خيلاء فيعذب الجزء ده فقط أما لو كان بيجراه خيلاء فهذا الإنسان لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ويجعلنا وإياكم من المنعمين يوم القيامة رقم 12 أخوي وحبيبي من أسباب عذاب القبر إيذاء الناس باللسان في نفس الحديث اللي احنا ذكرناه من شوية إن النبي عليه السلام عدى على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة في رواية صحيحة عند ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة إذاء الناس بيكون بإيه؟ بالسب واللعن والكذب والاستهزاء السخرية والقذف والفحش والغيبة سئل النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم أو إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان خد بالك تكفر يعني إيه؟ يعني تذل وتخضع مش تكفر يبقى في بعد التكفير يعني لا آه، تكفر يعني تخضع وتذل فتقول للسان اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا مسألة مهمة جدا إن استقمت استقمنا لأن اللسان ده مصيبة كبيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة صلى الله عليه وآله وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا وسأله عقبة بن عامر قال يا رسول الله من نجا كيف ننجو قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك ويقول له معاذ بن جبل يا رسول الله أو أنا لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا يا رسول الله قال أجل ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم اللسان لسانك حصانك إن صمت صانك وإن هنت أو إن خنت أو إن هنت هانك أو إن هنت هانك فإذا المسألة صعبة جدا جدا إن اللسان ده يفضل يفري في أعراض المسلمين خصوصا أهل العلم إن كتير من الناس يفضل مشغول العالم الفلاني مش عارف متجوز كام وبيعمل كذا وبياخد كذا وبيعمل كذا وبيسوي يا سيدي ما تشغلش نفسك بالناس كثرة الانشغال بالناس هي علامة الإفلاس قال عمر بن الخطاب عليكم بذكر الله فإنه دواء وإياكم وذكر الناس فإنه داء اوعى تذكر الناس ابعد عن سيرة الناس خليك انشغل بنفسك اخوي وحبيبي انت طالب جنة وطالب نجاة ابعد نفسك عن سيرة الناس ما تشغلش نفسك فلان كسب فلان علي فلان اشتهر فلان حصل له فلانة فعلت فلانة قالوا عنها ما تشغلش نفسك خليك مع ذكر الله سبحانه وتعالى اشغل نفسك بذكر الله مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت في الوقت اللي انت هتقول فيه يا جماعة الخير ده فلان عمل كذا وفلان قال كذا وفلان عمل كذا وفلان ده يبقى كذا وفلان ده يبقى كذا قول سبحان الله العظيم وبحمده تغرس لك نخلة في الجنة في التو واللحظة في اللحظة دي أهو سبحان الله العظيم وبحمده يقينا والله اتغرس لي نخلة في الجنة ده, ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ابدأ واشتغل من قال سبحان الله سبحان الله 100 مرة كانت كتب له ألف حسنة اشتغل اشتغل اشتغل ربنا يبارك فيك اشغل نفسك بذكر الله سبحانه وتعالى طيب رقم 13 من أسباب عذاب القبر حبس الحيوان وتعذيبه يا الله الناس اللي بتقول ان بره في الغرب جمعيات الرفق بالحيوان ودول افضل ناس وعاملين قناه خاصه بيوضحوا لك ازاي اهل الغرب بيرفقوا بالحيوان وازاي بيجيبوا الحيوان ويعالجوه ويحاولوا ياكلوه ويشربوه وفي نفس الوقت بيقتلوا المسلمين في كل مكان يعني تناقض لا ارى له يعني اي يعني مش لاقي له اي سبب يعني مش لاقي ح- ايه سبب التناقض ده كله بقى انت ب- ب- ب- بتروحوا تجيبوا التلفزيون والكاميرات والطيارات عشان تنقذوا اعزكم الله كلب بيغرق في بحيره وفي نفس الوقت بتبعتوا 100 دبابه عشان تقتلوا المسلمين في فلسطين طب ازاي كلام يعني متناقض فشوف الإسلام علمنا الرحمة بكل ما في الكون ومن في الكون والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء ارحم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم الله أكبر من لا يرحم لا يرحم في حديث الكسوف الذي رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعرضت علي النار خد بالك فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها قطة عملت معها إيه يا رسول الله قال ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض الله أكبر دخلت المرأة النار في هرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أنت هتستفيد إيه من عذاب قطة أحيانا بنشوف بعض الشباب عزك والله يجيبوا كلب ويقعدوا رابطينه بسلك ويمشوا جروه في الشارع ويفضلوا يخبطوا فيه بالطوب ليه يا حبيب قلبي ليه تعذب الحيوان ويبقى أبوه شايفه بيعمل كده ويقول له جدع يا حماتة حماتة مين اللي جدع هو مش جدع ولا حاجة ده بيعذب حيوان حيوان تقول لي ما ما ده حيوان أقول لك حيوان لكن له قدر له قدر في دين الله ما يعذبش ده روح ما يعذبش ان ربنا اللي خلقه وربنا اللي امرنا ان احنا نرحمه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء بل إن رجل بل إن امرأة بغي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح هذه المرأة التي كانت تتاجر بعرضها ربنا يعافينا يا رب ويعفو عن جميع بنات المسلمين هذه المرأة التي تتاجر بعرضها هذه المرأة دخلت الجنة بسبب سقيا كلب ماشية في صحراء لقت كلب عطشان نزلت البير فعملت عبت الحذاء بتاعها مية طلعته شربت الكلب نزلت مرة تانية شربته لحد ما شبع وارتوى فغفر الله لها وأدخلها الجنة وهي امرأة بغية كم يساوي سقيا كلب بجوار ألف مرة زانت فيها هذه المرأة لكن أنوار التوحيد لما فاضت من قلب هذه المرأة وأخلصت مرة واحدة لله سبحانه وتعالى فاضت أنوار التوحيد فطغت على ظلمة المعصية فغفر الله لها وأدخلها الجنة طيب إذا يا جماعة ربنا يبارك فيكم اوعى حد يستهين بإيذاء الحيوان لا تتلذذ بإيذاء الحيوان بل بالعكس ده أنت حتى عند القتل عند القتل لو هتقتل حيوان مؤذي كلب عقور أو أو أو أو عزك الله أو أو تعبان أو أو عقربة أي حاجة أي حاجة من الأشياء المؤذية ديت التي أذن لنا بقتلها حتى لما تقتلها ما تعذبهاش شوف قد إيه قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته صلى الله على نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم رقم 14 أخويا وحبيبي الغالي من أسباب عذاب القبر واللي حقيقة ده سبب مهم جدا جدا لازم ناخد بالنا منه الدين الدين يا جماعة الدين يلي فيه كتير من الناس بكل أسف السلف تلف والرد خسارة اللي لما ياخد الفلوس كل سنة وانت طيب تروح تديله الفلوس من هنا ويعني اعتبر نفسك يعني تصدقت بيها وخلاص والفلوس ما يعني ايه الا من رحم الله سبحانه وتعالى قليل جدا جدا اللي بيقترض في هذا الزمن ويرجع معلش ولذلك اتقفلت ابواب خير كتيره بسبب الموضوع ده يعني احد الناس لما بيقول بيدي مثل بسيط ان رجل طيب جدا كان حاطط كده في على رف عنده كده في البيت ألف دينار فكل اللي يعوز يقترض يقول له خد من الرف يا ابني وشوف هترجعهم امتى خد 100 دينار هترجع امتى هرجعهم مثلا اول الشهر طيب وانت عايز 500 دينار وهرجعهم اول الشهر وهكذا فجي مره واحد قال له انا عايز ال 1000 دينار قال له طيب خدهم هترجعهم امتى قال له اول الشهر خدهم وغاب ست شهور وما جابهمش بعد ست شهور قال لك يمكن الراجل بقى نسي الموضوع فراح راجع تاني نفس الرجل عايز يقترض من هذا الرجل فقال له يا مولانا عايز منك بس 200 دينار قال له عناية يا ابني اتفضل خد من على الرف فبص على الرف قال له ما فيش يا مولانا قال له أيوة ما أنت لو كنت رجعت الألف كنت لقيت المتين لكن لما أنت ما رجعتش لا أنت لقيت ولا غيرك لقى هي الناس مشكلتها كده يقول لك يا ما سلفت وعمر ما حد رجع لي طب ليه نقفل الباب ده ده باب السلف ده باب خطير جدا من أخطر أبواب الحسنات اللي ممكن تخش بيها أوسع أبواب الجنة إن السلف بيكتب عند المولى عز وجل شطر الصدقة يعني أنت لو تصدقت بألف دينار خد بالك لو سلفت واحد خم... يعني لو سلفت واحد ألف دينار يتكتب لك كأنك تصدقت ب 500 دينار فلو جه موعد أداء الدين وبعدين الراجل قال لك أنظرني نظرة إلى ميسرة معيش أن أنا أدي والراجل صادق واخد بالك فإذا أنظرته كتب لك بكل يوم يمر بعد موعد أداء الدين يكتب لك بكل يوم كأنك أعطيته وتصدقت عليه بضعف المبلغ كأنك بتتصدق عليه كل يوم بألفين دينار باب عظيم جدا من أبواب الخير قفلناه بسبب إيه؟ يقترض والسلف تلف والرد خسارة مع إن هذا الإنسان لما تيجي تسأله يعني مثلا اللي هو بيقترض ده وما بيرجعش يعني لو جيت سألته مثلا لو كان ما بيصليش ما بتصليش يقول لك هو يعني ربنا ما أردش وانت عارف هو الله لما بيريد الدنيا كلها بتمشي وبتسلك الحمد لله وبعدين الشيخ محمود اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين والله العظيم يوم ما ربنا يهدينا هبقى زي الفل واصلي وتبقى الدنيا زي الفل يعني ماشي روح بقى للراجل ده نفسه واستلف منه 5000 جنيه هتردهم امتى اقول له مثلا هردهم لك يوم 1 رمضان فجاني يوم 1 رمضان فين الفلوس يا شيخ محمود قال والله لسه ربنا ما ارادش حبيب قلبي والله وانت عارف بقى هو الله اما يريد ان شاء الله الدنيا هتبقى زي الفل يعني فاهم ازاي واللي مكتوب على الجبين يعني فاهم ازاي لازم تشوفوا العين طبعا في الوقت ده يعني هيبج بطني واخد بال حضرتك فالشاهد في الموضوع ان هؤلاء يعني قفلوا ابواب خير كتيره جدا فعشان كده بنقول ان من اسباب عذاب القبر الدين الدين يا مسلمين لو عليك دين روح الدين ان ده من اسباب عذاب القبر واخد بالك روح قدم عليك قول لي طب معيش هقول لك فكره انوي خير انوي خير واخلص النيه لله لان اصل لازم اصدق النبي هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من اخذ اموال الناس يريد اداءها يريد فقط كده في القلب القلب كده ايه اخلص النيه هادي يا رب اللي عليا من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عز وجل عنه هيأديه ازاي بحاجتين اما ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك فعلا ويوسع عليك او يوسع على الورثه ويسددوا الدين ده واما ان ربنا سبحانه وتعالى يحنن قلب ال- ال- الراجل ده بانه لما تديله جزء من الدين اللي خلاص انا مسامح في الباقي والحاله الثالثه لما تكون عندك نية وإخلاص إنك تسد الدين وتروح لراجل عليا كام 5000 جنيه طب أدي 1000 وادعي لي ربنا يوسع عليا فلو مت قبل ما تسدد ال 4000 يوم القيامة ربنا يسترضي هذا الرجل بقصر في الجنة بكام ده 4000 جنيه أنت ليك دين على ده؟ آه طب الراجل ما قدرش يسد الدين فأنا اللي هسد الدين عنه خد مكانه قصر في الجنة فيعفو عنك شفت بقى من أخذ أموال الناس يريد أداءه الحديث رواه البخاري أدى الله عز وجل عنه فالميت قد يحبس في قبره بسبب الدين حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد يا الله الشهيد ده اللي هو المرتبة الثالثة بعد الأنبياء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ثلاث واحد الشهداء ورابع واحد الصالحين يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ومش معنى كده أن الشهيد يعذب في قبره خد بالك الشهيد لا يعذب في قبره يعني لو الشهيد مات وعليه دين لا مش هيعذب في قبره لأن عندنا نص بيقول ان الشهيد ما يعذبش في قبره ايه النص حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنه ويحل حله الايمان ويزوج من 72 زوجه من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويامن من الفزع الاكبر ويلبس تاج الوقار الياقوته الواحده فيه خير من الدنيا وما فيها وي- و- ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة يبقى الشهيد لا يعذب في قبره لكن المولى عز وجل يسترضي خصوم الشهيد ويعطيهم قصور في الجنة أو نعيم في الجنة علشان يتنازلوا عن هذا الدين طب إيه الدليل على أن الشهيد يعذب في قبره حديثين أو ثلاث أحاديث نقولهم ونختم حلقة النهارده الحديث الاولاني عن جابر بن عبد الله طبعا فاضل لنا آه، يا دوب عناصر بسيطه جدا في اسباب عذاب القبر ونختم بقى الحلقه اللي جايه بايه باسباب نعيم القبر واحنا قلنا يا جماعه ان هنبعت الاستفتاء اذا كنا عايزين نعيد الحلقه اللي احنا صورناها من القبر لان يعني في ناس فعلا طلبوها ابعتوها على ال SMS لاخويا محمد المشد ان شاء الله هو هيبعتها لي ان شاء الله وبالنسبه لكل الاوراق والله يا اخويا محمد المشد جايبها لي كلها ال SMS اللي وصلتني كلها وانا والله بس عشان ضيق الوقت ونقدر نشرح الموضوع بتاع الدار الاخره انا اوعد والله كل اللي بعت لي ورقه ان اخصه بالدعاء في الثلث الاخير من الليل ان شاء الله ان شاء الله ابعتوا وكل اللي عايز يبقى دعاء لمريض دعاء لميت دعاء بسداد دين بزواج باي حاجه ابعته وانا والله ساخصه بالدعاء في الثلث الاخير من الليل ان شاء الله عن جابر بن عبد الله والحديث رواه الحاكم بسند صحيح قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم أتينا به النبي ليصلي عليه فخط النبي خطا ثم قال هل عليه دين عليه دين فقلنا نعم يا رسول الله قال صلوا على صاحبكم أنا مش هصلي عليه طبعا الكلام ده كان في بداية الإسلام كان في البداية كان النبي كان يرفض أن يصلي على صاحب الدين بعد كده كان النبي يسأل إذا كان عليه دين كان يتكفل النبي بسداد دين هذا الرجل وده من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة يا رسول الله دينه علي أنا هدفع له الدين بتاعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما عليك حق وبرأ الميت يعني هما عليك أنت بقى حق والميت كده بريء من الدين دوت قال له نعم فصلى النبي عليه ثم لقياه في الغد قابل أبا قتادة فقال ما فعل الديناران سديت عنه الدينارين ولا لأ قال يا رسول الله إنما مات بالأمس ده لسه يعني وإحنا لحقنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم آه، ف- ف- ف- ثم لقياه بعد ذلك بعدها بيوم فقال ما فعل الديناران فقال يا رسول الله قد قضيتهما اسمع بقى كلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده دلوقتي بس جلده برد من العذاب اللي كان بيتعذبه بسبب بسبب الدينارين آه، حاضر استاذ هشام آه، الحديث الثاني رواه احمد بسند صحيح عن سعد بن الأطول لأن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا قال فأردت أن أنفقها على عيالي فقال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فقد عنه قال فذهبت فقضيت عنه ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينا فقال أعطها فإنها محقة أو إنها صادقة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي محبوس بدينه في القبر يعني إيه محبوس في دينه أو محبوس بدينه فسرها النبي في حديث آخر فقال إنه مأسور بدينه عن الجنة يعني مأسور إن هو يخش باب الجنة مش هيخش باب الجنة حتى يؤدى ما عليه واختم بهذا الحديث حديث المفلس الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج حاجات زي الفل اهي. ولكن يأتي وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار مسألة مهمة جدا جدا يا جماعة أبوس إيديكم ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب عايزين عايزين نجتهد في ان احنا ربنا يكرمنا ويكرمكم ان احنا نحاول نشوف اسباب عذاب القبر اللي انا ذكرتها اسمعها في الاعاده واكتبها بس عناوين فقط اول مش قادر تكتب عناوين عندك كتاب رحله الى الدار الاخره مكتوب فيه كل الكلام ده بفضل الله فشوف الاسباب ديت وقول لا ده انا لازم ابعد عندها لازم اسد ديني لا يمكن في يوم من الايام ما استبرقش من البول او استنزفش من البول لا يمكن اغتاب حد لا يمكن أ- أ- اسعى بالنميمه لا يمكن اكذب لا يمكن ازني لا يمكن اكل ربا لا يمكن ابعد ابعد ربنا يحفظك عذاب القبر صعب قوي قوي واحنا لما نزلنا القبر كان المشهد الحقيقه مش هقول لك والله العظيم ريقي نشف واحنا بنتكلم فربنا يجمعنا واياكم على خير فاضل لنا بس يعني اربع دقائق ندعي في هذه الفتره اني داع فامن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان أعتق رقابنا من النيران أعتق رقابنا من النيران اللهم اجعلنا من المفلحين في هذا الشهر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا نور قبورنا ثبتنا عند السؤال استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ثبتنا عند السؤال ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا أورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب ألف بين قلوب المسلمين نجح طلاب المسلمين اشف مرضى المسلمين سد الدين عن المديونين فرج هم المهمومين فرج كرب المكروبين فك سجن المسجونين ارفع الظلم عن المظلومين ارفع الظلم عن المظلومين ارفع الظلم عن المظلومين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب فرج هم إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب اجعل رمضان شهر الرحمة والبركة على كل المسلمين اجمعنا جميعا على الحب في الله اجمعنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ارحمنا واسترنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا طاب المسجد